روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا في جزء عام وورد اليوم سورة الطارق سورة الطارق نفتح المصاحف ونتعرف على ضيفي في الاستوديو ضيف الأول الشيخ محمود عبد اللطيف أهلا بيك شيخ محمود آه، بسعد بيك دائما في برنامج اقرأ وارتقي الله يكرمك الله يعزك وأنت من الأصوات الجميلة يعني الله يعزك شيخ أنت وضيف الثاني الشيخ محمد القزاز أهلا بك شيخ محمد أهلا بحضرتك.
بسعد بيك دائما برضو معي في البرنامج إن شاء الله ربنا يحفظكم وموفقين إن شاء الله الله يكرمك إن شاء الله آه قبل ما أبدأ يا ريت آه مخرجنا الطيب أخونا آه الأستاذ آه، ياسر عامر ينزل بس عنوان آه آه آه الإيميل الخاص بالبرنامج آه اللي ليه سؤال هنجاوب عليه باذن الله تعالى وفي اسئله جات لي هرد عليها ان شاء الله بس بعد ما نسمع ضيفي في الاستوديو وقبل التعليق مباشره. ايه رايكم؟ الايميل دلوقتي على الشاشه يا ريت اللي حابب ان هو يسال سؤال في تجويد او لسه بسرعه عن البرنامج او ليه آه، آه، آه، سؤال عن آه، مساله خاصه بنطق ايه ما في مشكله ان شاء الله نجيبه باذن الله تعالى. يبدا بقى الشيخ محمود عبد اللطيف في التلاوه مشكورا ماجورا باذن الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلقه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بارك الله فيك شيخ محمود قراءة طيبة واستمع إلى نفس الورد مع الشيخ محمد القزاز فليتفضل مشكورا مأجورا أيضا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بارك الله فيك شيخ محمد أنت والشيخ محمود وشاركوني في التعليق لكن بعد ما آه، يعني أرد على بعض الأسئلة اللي جاءتني على آه، الإيميل الخاص بالبرنامج آه، بيسألوني فين أحكام التجويد آه، أنا قلت قبل كده إن أحكام التجويد آه، ما كانش ليه نصيب في هذه الخريطة آه، عشان آه، زحمة الخريطة وربما إن شاء الله في آه، الخرائط القادمة يكون فيها آه، أحكام التجويد آه، سؤال آه، تاني بيقول احنا مش بنلحق نعلق على الاخطاء الشائعه في الايات احنا بنقرا ايتين ثلاث وبعد كده بناخد صلاه طبعا احنا لو خدنا التعليق على الايات بالشكل اللي احنا ماشيين بيه آه، هناخد الحلقه وحلقه تانية عليها ف- فبالتالي احنا بنعمل ايه بناخد ايه او ايتين والكلمات والحروف اللي موجوده في الايه والايتين موجوده في باقي الايات وفي الايات التي بعدها فالمقصود ايه ان احنا ما نقولش كلام نكرره كتير تمام ايات اليوم بقى آيات اليوم فيها وقوفات فيها قلقلة وفيها وقوفات على حروف توسط الراء والعين وفيها ح- آه، آه، وقفة على الألف وهبين لكم الأخطاء في الوقوفات دي بتبان إزاي صلوا على النبي والسماء والطارق خد بالك من حاجة مهمة جدا والسماء ده مد مد ايه ده؟
واجب مد متصل.
متصل واجب متصل جميل قوي اجابه ت- تمام واجب ليه لانه ما قلش عن اربعه متصل ليه لان اتصلت الهمزه وحرف المد في كلمه واحده والطارق ما تنفعش وده خطا مشهور جدا الطاء عندي مشدده وانا عندي الطاء المشدده عباره عن حرفين عن عن ايه عن طائين الطاء الاولى ساكنه والثانيه متحركه والطاء ما تقولش والطاء السامع بيسمع ايه يا شيخ محمد يا شيخ محمود بيسمع الطاء الاخيره فما بياخدش باله من الطاء الاولى مع اني جبت تاء زي اللي بيقول ايه ولد ضالين انا سمعت ضالين لكن ما سمعتش ضد الاولى ده ابدلها بدال غير المخرج تماما والصوت تماما فخد بالك وصحصح لان انت كده ايه المشكله مش ان انت آآ آآ آآ اتيت بدال آه، بس لا لا لا لا ده المشكله ان حضرتك غيرت حرف في القران وهذا لا يصح او جبت آه، آه، آه، آه، تاء آه، آه، آه، او طاء مرققه لا ده انت جبت تاء والطا ما تنفعش خالص هي ايه والطا والطا واوعى تقول بقى آه، انت عايز تخلص بقى الواو من الطاء فتجيب الف في النص خدوا بالكم المدود بتساعد على ايه بتساعد على انها تدي مساحه للقارئ انه ينتقل من تفخيم لترقيق او ترقيق لتفخيم فيقول لك ايه والطارق وال ما تنفعش خالص يا شيخ هي والطا والطا ايوه كده هو ده الصح والله والا ما ينفعش والسماء والطارق رق الراء مرققه ما تقولش والطارق ما تنفعش عندي قلقله هنا للقاف إيه شوف القلقله بقى وجمال القلقله بما يتناسب مع قراءه القران وجلال القران والسماء والطارق بس انا ما عملتش انا وانا ساب ايدي صح صحيح.
ما اقولش والطارق والطارق ما تنفعش مش ولا قلقله شغال لأن ولا في يهمسها.
أحيانا الناس تهمسها يجيبها زي الكاف فتقع إنها زي الكاف.
احسنت احسنت شيخ محمد والطارق انا بقلب بس هم يقولوا الخطا وانا اقلده يعني هذا من فضل ربي ان انا آه، بستطيع تقليد الخطا مع بيان الصواب ان شاء الله هذا من فضل ربي علي وما ادراك ما الطارق مش قلنا في قلقله كتير اد اوعى تقول اد ولا تقول ادراك كده ما جبتش قلقله خالص ولا أدي ولا ادي ايوه احسنت القلقله عندي ايه انا بهز الحرف بياخد جزء من حركه الفتح قليله جدا مش باينه اوعى بقى تجيب كسر ولا تجيب فتحه كامله ما تقولش ادراك ولا تقول ادراك ولا تقول ادراك ما تنفعش هي ما تطلعش الا بطبيعتها ولا من غير مجهود خالص ادرى أدراك أيوة والله اوعى بقى تعمل إمالة وما أدرى را را ما تنفعش خالص لازم نمكن الفتح ايوه لازم تبين الفتح وما تجيبش اماله وما ادراك ما الطارق برضو ما الطارق زي ايه والطارق اخلص الميم زي ما خلصت الواو من غير ما اجيب الف ما اقولش ما الطارق اوعى تعمل كده لانك كده هتضيف في القران حروف مد وانت ماشي مش واخد بالك الفات ما وزيادة برضه يا شيخ في الطارق أن الوقف عليها بهمزة والطارق تبقى- لا ق دي دي هو بس ده, ده واحد ده يعني ده واحد داخل بعنف داخل خناقه يريد أن يمكن القلقلة احسنت طبعا فيأتي احاول بإيه؟
اقلدها كده اقلد الخطا ده و- مم.
والطارق ق إقاء دي ما تنفعش برضه مم.
أحسنت شيخ محمود. طيب إن آه وان آه النجم الثاقب خد بالك بقى معانا يا عم سامح الثاقب اوعى تقول الثاقب طب ليه يا شيخ ما هي دي قاف مفخمه والقاف المفخمه لازم صوتها يبقى قوي وتفخيم انتوا علمتونا ان التفخيم هو عباره عن آه، آه، سمن يدخل على صوت الف- الحرف فيمتلئ الفم بصدى الحرف لازم الفم يمتلئ خد بالك اي حرف من الحروف المفخمه اذا كسر ضعف اصبح اصبح ضعيفا تفخيم نسبي ايوه بالظبط كده يبقى تفخيمه نسبي ما اقولش مرقق ولا افخمه تفخيم عالي صح يا مصطفى يبقى اقول ايه ها النجم الثاء قبة قبة قبة اوعى تقول الثاكب الثاكب دي ما ما تنفعش الثاقب وعند قلقلة الباء برضو اتعامل معاها برفق بالله عليك الثاقب الثاقب الثاقب اوعى تقول الساقب السين لا ما تنفعش السين والثاء حرفان آه، آه، آه، بينهما تشابه صح بدليل ان في ناس بتبدلهم بس المخرج ده مختلف عن ده تماما ده ليه مكان وده ليه مكان اوعى تبدل السين بثاء ودايما بقول الم- المثال في سوره الاعراف واذكروا اذ كنتم قليلا فكف فكسركم ما تنفعش انا اقول ايه فكثركم كثره غير كسره صح كده ولا ايه فخد بالك الثاء تغير معنى تماما هنا لو ابدلت بسين لو ابدلت بسين ان كل نفس لما عليها حافظ عندي الضاء هنا موقوف عليها حافظ واحنا عندنا الصوره اللي قبل كده عارفين صوره ايه ولا نسيتوا انتوا بتحفظوا ولا لا الاول اسمها صورة ايه البروج مش اخرها ايه في لوح محفوظ اتضربنا خلاص على وقوف على الظهر هنا برضو ايه حافظ محفوظ هتلاقي الظاء عندي واحدة ما تتغيرش لان انا عاملها ضابط لازم تطلع تاخد زمانها وصفاتها ومخرجها ولا عايزين نتعلم ده ولا تقل ولا تقرقل محفوظة يقول لك محفوظ محفوظ او حافظ حافظ آه، دي زغطه دي ان كل انهم معلاش حاجه ما جاش بعديها لام ولا راء يبقى عندي صوت غنه على طول راكبه معايا الغنه هنا غنه اخفاء يبقى يقول ايه ان كل ان كل اقرب طرف لساني من مخرج النون لكن ما يلمسش مخرج النون عشان اعمل شوكه اظهار لان هنا هنا إيه؟ قريبه من الايه من الاظهار ان كل نفس لما نفس تنوين بالكسر فتحتين واحده سبق الثانيه جه بعديها لام على طول ما ركبش غنه ادغام بدون غنى ايوه إنغ- ادغام كامل بجيب لامين على طول ان كل نفس لا فين النون يا عم الشيخ نفس التنوين لا لا لا لا مش موجود خلاص معايا لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خد بالك من حاجه صلي على النبي انت ما بتصليش على النبي صلى الله ينفع عليه الكلام ده؟
وسلم صلى الله عليه وسلم فلينظر خد بالك الياء الياء مرققه فليا يو والغنه مرققه مفخمه لان داخل على ضاء والنون معلاش حاجه في غنه راكبه معايا ابص الحرف اللي بعديها مفخم افخم الغنه مرقق طالما مش لام وراء فعندي هنا ضاء يبقى اقول ايه فلينظر ال فلينظر ال اوعى تبالغ في الغنه اوعى تقول فلينظر ال والله بيعملوا كده يا شيخ محمد صحيح ما ينفعش وكمان يبدل الياء من مخرجها بالمفتوح يا يا ما هو لو فخم بقى عشان استعداد الغنه اقول تمكين فلينظر ال- ايوه تمكين كده ال- صح احسنت فلينظر الإن... اوعى تقول فلينظر ال رل الراء مرققه اي راء مكسوره على طول مرققه على طول واذا حد كلمك وقال غير كده قول له لا انت غلطان اي راء مكسوره مرققه عند كل القراء تمام فلينظر الانسان مم مم معناها شده يبقى غنه على طول لازم اركب غنه طويله شويه مما خلق خلق من ماء دافق احنا بنتدرب على القلقله تمام في القاف صح خلق من ما تقولش خل... خلق خلق لا خلق اللام حرف ضعيف لا يفخم الا في اسم الجلاله ودي مش اسم الجلاله وقع بين مفخمين الخاء والقاف اعمل ايه يا عم الشيخ خلص خلص ايوه كده زي ما قال الشيخ محمد كده خلق تسامح يا شيخ بس شوف انا بعمل ده مبالغ شويه عشان ابين لك لكن انت المفروض تبقى اسرع من كده خلق لا خلق شفت انا عملت ازاي في التدريب بطأ شويه عشان تتدرب انك على التخليص شويه شويه زود سرعه الايه التخليص هتجيبها مظبوطه لا تختلس ولا تزود مدود ما اقولش خلق كده جبت واو بعد الخاء وجبت كا- ياء بعد اللام المكسوره لا خلق صح خلق من نون معلاش حاجة ما جاش بعديها لام ولا راء لازم غنة بس هنا غنة إدغام النون في الإيه في الميم والميم عندي شددت نتيجة الإدغام فهيمشي فيها زمن الغنة مما خلق صح ولا من ماء دافئ من ماء من ماء الله برضو ده غنى كتير قوي ده تدريب على غنى تنوين برضو بالكسر وما جاش بعديه لام ولا راء يبقى ركب ايه غنة على طول ف- طالما تنوين حركتين واحده سبق الثانيه لو فوق بعض بالضبط حركتين الفتحه والكسر يبقى اعرف ان في بعديها حرف من سته ما ينفعش غيرهم يا همزه يا هاء يا عي يا حاء يا غي يا خاء اللي هي حروف الايه الإظهار.
الاظهار الست فيما عدا ذلك لو لقيتهم واحده سبق الثانيه ابص اللي بعديها لام ولا راء مفيش لا لام ولا راء يبقى غنه على طول يا ادغام يا اخفاء ده بغنه وده بغنه صليتوا على النبي اللهم صل وسلم يخرج من بين الصلب والترائب خد بالك من خطأ هنا انا الخ- ال- الجمله ديت او المقطع دوت او الايه ديت انا ممكن اقعد اتكلم في الاخطاء اللي فيها نص ساعه لكن انا هعلق على خطأ واحد بس منها نص ساعه مش مصدقني والله نص ساعه اتكلم فيها واكثر من نصف ساعه في المقطع ده على اخطاء بسمعها مش على اخطاء انا بخترعها من عندي بسمعها من الناس انا هتكلم بقى على خطأ واحد بس التراخي في نطق الهمزة المكسورة الترايب يبقى ايه يا شيخ دي مش ياء يقول لك اولئك ايه يا عم دي دي دي مش ياء دي همزة مكسورة الغايط الغايط دي الغائط حق الكسرة يا شيخ ما ينفعش ما ينفعش كده خالص لازم تحقق الهمزة مع الكسرة بتاعتها ترائب ايوه كده صح ولا لا والله سهل والله القران سهل واحنا قلنا ده شعار البرنامج القران سهل ويسير صح ده مش كلامي والله ولا كلام مشايخ ولا كلام اي حد من الخلق ده كلام رب العالمين صح ولقد يسرنا القران للذكر طيب انه على رج خد بالك الجيم الساكنه لازم تقلقلها رج ما تقولش رجعيه ايه رجعيه دي حولها للفوق بالظبط كده وماشي فيها صوت وهي مش فيها صوت رج لازم تقطع صوت ونفس رج وتبين القلقله بتاعتها صح لقادر إيه ضر دي لقادر الراء مرققه عندك يا اخي إيه؟ خد بالك اي راء هتقف عليها اي راء تقف عليها في القران كله مش تقف عليها برجليك يعني اي قراءه تقف عليها لا ما تقفش عليها اقصد تقف عليها عند الايه عند الوقف في القراءه استغفر الله ان كنت اخطات يعني اي قراءه تقف عليها انظر الى ما خلفها الحرف الذي قبلها اذا كان الحرف الذي قبلها محرك بكسر ترقق قبلها ياء ترقق خبير بصير ترقق لا قادر ترقق صح كده اذا كسر ما قبل ايه الراء الموقوف عليه طب اذا فتح ما قبل الراء تفخم فخم طيب اذا سكن ما قبل الراء
انظر الى ما قبل انظر الى ما قبله اذا كان ما قبله محرك بفتحه وبضم فخ افخم افخم استغفر الله العظيم آه
كل ده اذا كانت ساكنه كل ده اذا كان ساكن عند الوقف بس يبقى اقول ايه لا قادر تمام لكن لو وصلت هتفخم اقول ايه لا قادر يوم اه
لو انا بقول تمام كده تمام آه يوم تبلى السرائر برضو راء موقوف عليها مرققه قبلها ايه قبلها م... م... حرف قبلها همزه مكسوره برضو حرف مكسور صح كده يبقى هو يقول ايه السرائر لا قادر كل ده ايه رقات مرققه ناخد اتصال السلام عليكم اخ دالي من السعوديه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ أشرف اهلا بكم الله يحفظكم حياك الله وبياك حياكم الله ومرحبا بالشيوخ الكرام ضيوف حضرتك آه رفع الله قدرك وقدرهم ان شاء الله اللهم أمين يا رب اللهم أمين آه، أتشرف بكرام من أول السور تدفع كام آه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتفضل يا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بارك الله فيك يا أخي دالي ربنا يحفظك ويبارك فيك بمناسبة الوقف على الحروف كنا عند الشيخ في مرة وبنقرأ على الشيخ ومجموعة من الإخوة والشيخ بيقول لأخ من الإخوة اللي اللي جالسين بيقرأوا على الشيخ آه، أنا وقف لي على الأرض فقام وقف من مكانه وقف على الأرض بالفعل آه، امتثالا لكلام الشيخ هو يقصد الشيخ الوقف على كلمة الأرض معنا الأخ كريم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ كريم الحمد لله بارك الله فيك يا شيخ أشرف وفيك الله بارك بارك الله في ضيفيك الكريمين وفيك الله وأسأل بارك الله تبارك وتعالى أن يجعلهم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله آمين يا رب هما العالمين.
شابان نشأ في رعاية الله وأمنه ونحسبهم عند الله كذلك رفع الله قدرك
ممكن أقرأ؟
اقرأ يا أخي إن شاء الله أكمل إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر يا شيخ كريم احنا حذرنا من تبي لا يوم تبلى احنا قلنا ما ما نعملش كسر للقلقلة سامعني يا شيخ كريم يوم تبلى السرائر
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بارك الله فيك يا أخي كريم أكرمك الباري بحفظ صحيح البخاري دعوة أسأل الله أن تكون من نصيبك يعني معنا الأخت هبة من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أقرأ؟
اقرأي يا هبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق خدي بالك يا هبة يا هبة خدي بالك انت كده بتجيبي كام بدل قاف والطارق
والسماء والطارق لا بص اسمعيني اسمعيني اسمعيني قولي كده الطارق
الطارق ممتاز
والنجم و- والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان خدي بالك قولي معايا كده فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق ال...
خلق خلق من مما دا- دافق اسمعيني اسمعيني يا هبة خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق مم.
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بارك الله فيك يا هبة انت ممتازة ربنا يبارك فيكي بس تابعينا هبة كويسة قوي بس
هي ما شاء الله عليها على سنها يعني اه جميلة يعني بس تاخد بالها من القلقلة مش بيجيب القلقلة بشكل كبير والغنى بتوع منها ولو ظبطت الكلام ده تبقى ممتازة جدا وهي ممتازة تيجي مع الوقت هتيجي مع الوقت معانا دعاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف ازيك يا شيخة دعاء الحمد لله ها تكمي ادفع.
اكملي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا كل محمد الضيوف مع حضرتك يدفعوا اخليهم يدفعوا صلى الله عليه وسلم يدفعوا صلى ودايما الله الله فيك وفي الضيوف الكرام اللي طالعين على شاشة قناة الرحمة منورينها وحضرتك كمان يا شيخ أشرف ربنا يبارك فيك يا دعاء ويحفظك ادعي لي علشان ضغطي بيوجعني وادعي لي محفظتي علشان تعبانة الف سلامة على ضرسك والف سلامة على محفظتك اسال الله ان يشفيكما تفضلي ممكن أقرأ بعد كده أقول حديث بعد كده أقول نشيد اتفضلي أما لو درسك مش بيوجعك بقى كنت عملت ايه نعم لو درسك مش بيوجعك كنت هتعملي ايه تاني يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبلى السرائر لا سرائر لا مش السرائر بص معايا كده السرائر السرائر لا قولي كده ار إر مش بيقول له ار واعترف مم.
آه، عايزين اقولها بقى كده السرائر السرائر ايوه كده ممتاز فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول منفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا انت عارفه انت ممتازه نعم ممكن أقول الحديث؟
آه، لا قولي حديث قولي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من عفى عن المقدرة عفى الله عنه عند العسرة ممكن أقول نشيد؟
عن المقدره عند المقدره بقى قولي قولي يا شيخ المقدرة عفى الله عنه عند العسرة طيب ممكن تفضلي أقول نشيد؟
اتفضلي يا ربي يا رحمن يا خالق الإنسان أمرت بالإحسان في محكم القرآن يا ربي يا رؤوف بعبدك الضعيف أمرت بالمعروف ونجدك الملهوف الكل في حماك يعيش في سناك قد ابتهي رضاك فاغفر لمن رجاك بارك الله فيكي السلام انت عليكم ورحمة ممتازه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه رايكم في الجمال ده ان شاء الله إن شاء الله.
والله في اجمل من كده ان شاء الله متهيألي مفيش أجمل من كده يا عم مصطفى صح؟ مفيش يعني ربنا يبارك فيكم معايا اتصال؟ السلام عليكم حاجة هدى السلام عليكم
الله وبركاته ازي حضرتك؟
الله يخليك يا شيخ اشرف بارك الله فيك وفيكم الله وبارك حاجة هدى ادعي لي يا شيخ اشرف ان انا اتعلم القران واعمل بيه واعلمه ان شاء الله وانت حضرتك برضو آه، تدعي لنا برضو ان شاء الله ربنا يبارك فيك اسال الله ان يجعلك من اهل القران اللهم امين وكل مشاهدي قناة الرحمة اللهم آمين. أقرأ اتفضلي من أول فين آه، بداية من أول بقى الورد إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب خدي بالك يا حاجة هدى نعم الثاقب الثاقب أيوة كده كويس إن كل نفس لا اللام عليها إيه اللام عليها شدة وضمة أوه اه يبقى إن كل إن كل نفس لما لما نقفش بقى نفس اللمة على طول لأن قلنا إحنا قلنا إيه مش قلنا لو في تنوين وحركة سابقة التانية وجي بعديهم لام أو راء مش هنغير مش هنركب غنة أو يبقى إن كل نفس لا إن كل نفس لا، كله.
كل-
إن كل نفس لما إن كل نفس لما عليها حافظ كويس فلينظر ال- لا التشكيل بقى ا- ا- ا- ال- الضاء عليها إيه عليها ضم والراء والراء تحتها كسرة يبقى مبين الفرق بينهم الاثنين صح فلينظر ال فلينظر الإنسان مما خلق في ألف عندك بعد الميم لا يبقى مما خلق صح مما خلق لا بنجيب ألف كده برضو مما خلق مما خلق لا بص خدي بالك حاجة هدى نعم صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام صلي على النبي تاني علي أفضل الصلاة والسلام بص كده بص في المصحف عندك في بعد الميم ألف لا طيب يبقى نعمل إيه بقى مما خو مما خو أيوة مما خلق مما خلق بس ممتازة هديها بقى لوحدها على بعضها كده فلينظر الإنسان مما خلق ممتاز ربنا يبارك فيك يا شيخ أشرف.
استجابتها خلق عن من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب هي طا ولا تاء والطا ولا والتاء والتاء أيوة والترائب والترائب إن كل إنه إنه على رجعه لقادر أنت عارفة حاجة هدى نعم انت ممتازه وعندك قابليه للتعلم بش... للت... ل- ل- لاستقبال التصحيح وضبط القراءه عاليه جدا ربنا يبارك فيك يا شيخ أكرم يا ريت والله تشوفي أنا- اختك تكون قريبه منك ولا حاجه وتصح عليها القران هتبقي ممتازه انا ب... ب... والله بجاهد يا شيخ اشرف على ان انا اتعلم القران ونفسي اعلم القران ان شاء الله هتبقي من ال... ممن يتعلمون ويعلمون وتصابي بخير... بخيريه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه ربنا يبارك فيك يا شيخ.
ربنا يحفظكم ان شاء الله وجزاك الله خيرا خيرا جزاك ان شاء الله اخت هاجر السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا هاجر الحمد لله ها تقراي معانا الورد أيوه طيب اكملي بنقول إيه كان؟
يوم تبلى السرائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر مش قر هو بيقول له قر ولا قر ها قر إيه؟
ايوه كده السرائر
يوم تبلى السرائر ممتاز فما له من قوة ولا ناصر هم
والسماء ذات الرجع هم والأرض ذا- ذات الصدع ذات الصدع ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل واخد بالك انا قلت هتكلم على الوقوفات لان إيه- إيه- ضاعت منك ايه اللامات ما اقولش وما هو بالايه هز الهزل بالهز ايه الهز ده لازم اقول بالهزل بالهزل صح ايوه كده وما هو بالهزل
لسه بتجيش اللام.
إنهم يكيدون كيدا هي مش عايزه تتكلم. بص خلي بالك خلي بالك اسمعيني بس اسمعيني صلي على النبي صلي على النبي كمان بص انا هعمل ايه وما هو بالهزل هزل. اسمعيني بس.
بالهزل فين اللام قولي كده هزل هزل مش ازل هزل هزل ايوه كده طلعت اللام اهي بتطلع يلا وما هو بالهزل إن يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بارك الله فيك يا هاجر انت ممتازه ربنا يحفظك انا كنت هعلق على الوقوفات ديت اقول ايه آآ آآ مثلا في قوله تعالى انه لقول فصل ايه الفصل ده في ناس بتقع كده والله اللام ما بتطلعش لان اللام الحرف التوسط زي الراء يقول لك ايه لقادر فين الراء يا عم الشيخ وقعت او يجيب ياء لقادير ويجيب ياء لكن هنا فصل فصل ما اقولش فصل واسكت
راحة الله اللام راحت والمعنى اتغير يوم الفصل ولا الفصل معانا الاخت شيماء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير خير جزاكم ان شاء الله حمدا من الأول إن شاء الله آه، اتفضلي ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصوت بس ارتفع شويه قليلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بارك الله فيكي اخت شيماء قراءه طيبه ربنا يحفظك بس برضو الطاء ضعيفه شويه قريبه من التاء وانا قبل ما اخد الاتصال الجميل اللي جاي ده آه، ضيوفي في الاستوديو صحيين صحيح احنا بقى البرنامج بقى بدري دلوقتي ما بقاش يعني الساعه واحدة وبفضل الله تعالى يعني أمرنا يا شيخ.
ف- يعني صحيين يعني ركزوا بقى عشان هسالكم انا وقفت لحد فين في التعليق لا قادر من اول يوم تبلى السرائر هسالكم فيه ماشي يا شيخ خلاص في الاخطاء اللي بتسمعوها واللي بيسمعها بره ماشي ناخد اتصال مهم ده اثار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا اثار ازيك يا شيخ أشرف عامله ايه الحمد لله
ها تقراي معانا آه. آه، أقرأ من أول فين حضرتك اقرأي من اول من قوله تعالى يوم تبلى السرائر
ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
حضرتك وأصدقائك صلى الله عليه اللهم وسلم صل بس صوتكم يطلع صلى الله عليه وسلم كده كويس كده تسمع كمان اخوانا في كنترول إيه؟
اخوانا في كنترول واخوانا في الاستوديو معانا نعم يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اظن سمعتي كده بقى
آه يلا.
حضرتك احنا كنا بنتصل بس التليفون ما كانش بيتجمع و- وكان في قبليها امتحانات عندنا اه يعني يعني آه كانت امتحانات والتليفون ما كانش بيجمع اه طيب يعني بعد كده هيبقى في اتصالات ان شاء الله انت عارفه ان إح- ان ان, إن انت اثار آه من الاتصالات المهمه ليه عارفه ليه؟
ليه؟
لانك من اول البرنامج وبدايه البرنامج خالص من اول ما بدانا آه، آه، اقرا وارتقي وانت معانا على اتصالات انقطعتي فتره ورجعتي تاني عشان كده بقول اتصال مهم لان احنا شكرا مش عايزين نفتقد اي حد من اللي بيتصلوا علينا صح ولو بالاتصال
ممكن ابدا تدفعي كام
اللهم صل وسلم يلا كده اقرا يلا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرا- السرائر خدي بالك السرائر لا انا مش هتكلم على ديت توبي لا لا يوم تبلى السرائر يوم تبلى تبلى السرائر ار ليه ار
ال- السرائر لا بص خد بالك طب كويس انت بقى بدات كده عشان اقول لك بقى على حاجه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام خدي بالك بقى يا اثار ومشاهدينا الكرام ياخدوا بالهم من اللي هقوله ده احنا عندنا يوم تبلى الث... يوم تبلى السرائر كلمه السرائر اذا بدات بيه هبدا بايه ها هبدا انا طالما عندي الف عليه راس صاد ده معناها ان اول حرف في الكلمه ساكن وهنبدل ال- الالف اللي عليه راس صاد ده هنبدله بهمزه خلاص الهمزه دي اول ما الاقي بعد الالف اللي عليها راس صاد ده لام من غير ما تفكري خالص ولا حد يفكر يبدا بهمزه محركه بفتح يبقى اقول ايه ها يوم تبلى لا انا عايز ابداي بيها هي الكلمه السرور بس انت ممتازه كده طب فين اللام دخلت في السين واتغمت في السين عشان كده دخلت من الهمزه للسين على طول السرائر زي ما انت قلتي انت ممتازه يلا كملي فما له من قوة ولا ناصر لا مش بالسين بقى ولا ناصر يبقى ما نقولش السرائر ولا نقول ناصر صح السرائر ناصر تمام ممتاز يلا
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل لقول
لقول الفصل لا مش لام في عندي اخفاء لقول فصل لقول الفصل لول لي ليه
لقول ايوه كده
لقول فصل ممتاز وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بارك الله فيكي انت ممتازه يا اثار ممكن آه، آية تقرأ؟
اه نسمع ايه
نعم نسمعها ماشي اتفضل يا شيخ أشرف. السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف ازيك يا ايه الحمد لله ها تقرا معانا الورد ايه هتقرا الورد ان شاء الله طب يلا ابداي من اول السوره بقى
ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ازاي بسملة كويسه بسمله مين بقى بالظبط ايه بسمله عصام ولا بسمله اشرف
نعم بسمله عصام ولا بسمله اشرف
بسم الله عزم وبسمله عصام كمان كلهم كويسين بفضل الله طب يلا ممكن اقرا اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق لا لا مش بالتاء طارق ايوه كده وما أدراك ما الطارق لا طارق ايوه كده النجم الثاقب إن كل لا مفيش الف عندي ان كل نفس إن كل نفس لما علي عليها حافظ لا حافظ حافظ اقف على الضاء حافظ حافظ انت ممتازه يا ايه بارك الله فيكي
خ- ينفع إسراء تقرأ؟
كمان ادينا اسراء
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف؟
ازيك يا اسراء الحمد لله
اكملي بقى
ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد انا عايز بس مشاهير الكرام ما يملوش من كلمه ادفع وصلي على النبي انا عايز اقول ان احنا لو ما طلعناش من الحلقه ديت الا بالصلاه على النبي كل مشاهير الكرام يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اظن انها يعني ثواب كبير وميزان حسنات كبير في صح ولا إيه يا شيخ محمد اه والله في ناس بتصل عليا يقول لك احنا كل شويه ادفع وصلي ده ده ده ده متعه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله يلا يا اسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان فلينظر الانسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق لا مش ألف مش ألف مما خلق مما خلق هم.
خلق من ماء دافق بارك الله فيك عشان بس معانا اتصالات آه، آه، آثار وآية وإسراء مدرسة واحدة اللي هي القراءة التحقيق مين تاني؟
أسماء أسماء كمان؟ ادينا أسماء تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ أشرف؟
ازيك يا أخت أسماء؟
الحمد لله كويسة طيب أكملي
إيه، ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بارك الله فيك معلش عشان معانا اتصالات لكن انتوا مدرسه واحده يعني واضح ان المعلمه واحده ربنا يحفظكم هي قراءه التحقيق وده في الاول مقبول لكن بعد فتره محتاجين ان احنا نقرا بسهوله ويسر معانا آه، آه، آه، الاخت فاطمه السلام عليكم
عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تاخرنا عليك يا فاطمه
والسلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لك تاخرنا عليكي انت فاطمه ايوه تاخرنا عليكي معلش
ايوه يا فاطمه اسمعيني بالتليفون يا فاطمه نعم اسمعيني بالتليفون عشان ما نزعلش من بعض
حاضر
ووطي التلفزيون على الاخر
حاضر ما وطينا لحد الاخر طيب يلا بقى سامعيني بقى القراءه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ثاقب ليه إيه؟
مش ثاقب النجم الثاقب إن كل نفس مش معانا سامع التلفزيون ها النجم الثاقب
يا فاطمه نعم مش انا عقدت معاك اتفاق انك توطي التلفزيون على الاخر وتسمعيني بالتليفون
النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما الانسان الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب بارك الله فيكي يا فاطمة فاطمة بارك الله فيكي قراءتك كويسة بس ما تنشغليش بالتلفزيون أثناء أثناء القراءة ماشي إن- حاضر بارك الله فيكي طيب كفاية عشان ندي فرصة معانا اتصالات كتير خلاص يا فاطمة طيب معانا عمر السلام عليكم السلام عليكم عمر السلام عليكم يا عمر وعليكم السلام
يا عمر ايوه مين معايا
وعليكم السلام مين معايا
انا وسام انا وسام معلش آه، اخت وسام او لا انا وسام اتفضلي يا اخت وسام هم آه، ابلغوني بعمر لا لا لا انا وسام وسمر ومحمد وسمر اه اه ومحمد يبدو ان انا سمعت خطا اه ماشي اتفضلي اتفضلي يا اخت وسام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب بارك الله فيك عشان ندي فرصه طالما ممكن محمد اه يقرأ؟
دينا محمد ومحمد ده من المتصلين القدامى على البرنامج اتفضل معاك ماشي دول
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد الحمد لله اين انت إيه؟
اين انت بتغيب كتير زي اثار كده ايه بتروح فين إيه؟
بتروح فين ورحت في حتة امال ليه مش بتتصل عليا
ماما
ها ماما تعبان ويا ريت تعينه يعني اسال الله ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه بشفائك وداويه بدوائك امم مم.
طب يلا نقرأ؟
اه اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر- حافظ حافظ فلينظر الإنسان مما خلق لا مما خلق مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب بارك الله فيك يا محمد ربنا يحفظك وعشان دي فرصه برضه عشان معانا اتصالات كتيره ممكن ممكن سمر تقرا اه نسمعها ان شاء الله بس هقولك على خطا حافظ حافظ غير حافظ تخيل انا خدت بالي منها دلوقتي أبدل الراء بالذات وده غير المعنى تمام حافظ يا جمال الحافظ تحفيز.
ايوه من- غير الحافظ آه. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي أقول من أول إنه على ربعين ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر طب نراك قراءه بقى لا قادر لقادر لا مش ضر اسمعيني بس لا قادر لقادر ايوه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر مش بالسين ناصر غير ناصر ولا ناصر ايوه
والسماء ذات الرجع والأرض ذات ذات الصدع بارك الله فيكي كفايه كده عشان بس معانا اتصالات آه، هناخد بالنا برضو من توسط في العين الصدع ما اقولش الصدع كده قبلتي بهمزه معانا بسمله السلام عليكم السلام عليكم
مين أنا ازيك يا احمد قالوا لي بسمله لازم تخضني يعني ازيك يا احمد يحبك بالله احبك الله زحفتني فيه وبارك الله فيك وفيك الله بارك
اسمع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أقرأ إن شاء الله اقرا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما قلقل يا احمد والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان لا. اسمعني بس فلينظر الانسان
فلينظر الإنسان مما خلق مفيش ألف مما خلق مما خلق خلق الماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب مش بالطاء والترائب والترائب بارك الله فيك يا أحمد دينا بسملة بقى أنت ممتاز بس عايزين نسمع بسملة ولا أنتوا مش معايا مش عايزين بسملة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخ ازيك يا بسملة بحبك في الله وأنا كمان
تعبت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ممكن اقول لك واداب و...
إيه إيه واداب الوضوء أداب الوضوء ده احنا كده هناخد الحلقة الحلقة قربت تخلص طب أقول لك على على حاجة يا بسملة نعم
إيه إيه، سمعينا قرآن النهاردة بس يلا
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما أدراك وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لا كله علي- نعم إن كله إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق لا مما خلق
مما خلق مما خلق
خلق من ماء دافق بدأت تتنفس كده يخرج من بين الصلب والط- من بيني من بين الصلب والطراب بارك الله فيك يا بسملة ربنا يحفظك بارك الله فيك بارك الله فيك يا بسملة معانا آه، نختم بقى بالجميلة آيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا آيات الحمد لله النهاردة الاتصالات كلها يعني معظمها أطفال نعم وحشتني وانت كمان
صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
م- ممكن أقرأ محمد يقرأ اه ممكن تقرأي ومحمد يقرأ ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك
قطع الاتصال كان كنا نتمنى ان آه، نسمع ايات ومحمد لكن الحلقه كمان قربت على الانتهاء وهنسمع بقى بدل محمد وايات هنسمع لضيفي في الاستوديو الشيخ ابراهيم والشيخ محمد الشيخ ابراهيم ابراهيم آه، الشيخ قنوت ابراهيم الشيخ محمود اتفضل يا شيخ محمود الله يجزاك كما حضرتك ذكرت انفا في موضوع تبلة طب نبهني طب أنا تبلة.
قلتها يا ابراهيم اكثر مره يعني نبهني قول لا لي مره واحده طيب اتفضل يوم تبل ده الخطا شيء اللي هو تبي.
كسر الباء.
كسر القلقله عند قلقلتها في الباء بالنسبه الباء، للباء تمام.
مم. يوم تبي هي صحيح يوم تبلى.
تبى تبى يوم تبلى السرائي الهمزه تحقيق الهمزه كما تمام.
ذكرت حضرتك السرائر ار دي في خدنا الراء إير ار إير لأن ما قبلها حتى بقول لك مكسور ار واعترف آه كم- ما قبلها مكسور فإيه ترقق يعني تمام آه خطا كمان بس في ال- السرائر لا خطا تاني يعني هات لنا آه.
يعني آه طيب هو برضو آه، أثناء فما له من قوة تيو تيو مم.
ال- لازم نجيب غنة الغنة اه آه.
تيو تيو ولا غير تيو.
تيو ولا تيو.
تمام الغنة من الخيشوم أيوة.
لازم ي- ي- إظهار الغنة
بارك الله إظهار الغنة من الخيشوم أثناء بارك الله الإدغام فيك بالغنة آه.
شكراً. ابراهيم برضه بارك الله فيك يا شيخ محمود يبدو ان شكلك ابراهيم الله يجزاك آه الشيخ آه، محمد زي ما بنكتب. ولا ناصر آه، النون تفخيم النون نا دي من الأخطاء برضه اللي بيقع فيها الناس تمام ناصر تمام.
الراء مرققة صحيح بس ما ما يبقاش فيها هواء ما يبقاش ناصر ايوه ما طلعش هوا صح احسنت ما يبقاش فيها هواء ارج ما ينفعش ممكن يفخمها ده يبقى خطأ ناصر تمام وياخد معاها الصاد ويعلى بيها جدا تمام وممكن نركب كمان في ال- في الراء ها، يبقى من الأخطاء والسماء ذات الرجع ممكن بيجي على ال- الراء في بعض الناس بيحصرم الراء آه.
حر، ويجي قاطع في الراء تمام الس- او يكرر في الراء أو يكرر في الراء كتير.
ويكبر فيها تمام والعين آه، دايما بتسقط لو مش واخد باله منها لأن العين من الحروف اللي عمر التوسط.
حروف التوسط فالراجع ايوه لازم تبان العين ما اقولش الرج وتضيع من العين زي ما ضاعت مننا آه، آه، آه، آه، اللام صح لان برضه حروف توسط برضه اللام وال- والعين والراء من حروف توسط طيب بارك الله فيك يا شيخ محمد انت والشيخ محمود طيب آه، الحلقه كانت بيقولوا لي خلصت من آه، يعني آه، من دقائق آه، يا ريت آه، يعني آه، اخواننا في كنترول ي- يضعوا آه، عنوان ال- آه، الايميل مره ثانيه عشان برضو ليه سؤال او ليه استفسار على ال- البرنامج هو على الهواء دلوقتي ان شاء الله آه، واللي عايز يرجع للحلقه او الحلقات السابقه من برنامج اقرا وارتقي آه، يدخل على موقع قناه الرحمه الفضائيه هيجد كل الحلقات باذن الله تعالى على الموقع. آه، قبل ما اختم آه، لقائي واشكر ضيفي في الاستوديو آه، باذن الله تعالى لقائي في مسجد الحصري يوم السبت بعد صلاه العشاء آه، بنتعلم كيف نؤدي الاداء القراني الصحيح كما كان يقرا النبي صلى الله عليه وسلم ده يوم السبت بعد العشاء في مسجد الحصري آه، بمدينه 6 اكتوبر وايضا يوم الاثنين ان شاء الله لي لقاء بفضل الله تعالى في آه، آه، مسجد العلي العظيم خلف اسم 6 اكتوبر في الحي السابع و- و- وبعد العشاء برضه يوم الاثنين وده برضه من اللقاءات عامل فيه شغل جديد جد يعني شويه ل- لمن اراد ان يتعلم القران بشكل جديد. و في نهايه الحلقه بشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ محمود عبد اللطيف افتخرت الاسم آه، بارك الله فيك بارك.
الشيخ محمود القزاز بارك الله فيك آه، كما اشكر كل العاملين بقناه الرحمه الفضائيه جزاهم الله عنا خير الجزاء وخصوصا مديرين فريق العمل في برنامج اقرا وارتقي وعلى راسهم مخرجنا ياسر عامر بارك الله فيهم جميعا آه، آه، كما اشكر آه، كل من اتصل علينا والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين التقي بكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء يوم الاحد القادم باذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور